بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الجنة جنة الدنيا كيف حالها هذه الجنة التي يبحث عنها الكل يتوخى الوصول إليها الجميع يدبر لها كل الناس كيف حالكم وكيف حال الجنة هل عشتم الجنة لقد مررنا إخوتي في الحلقات الماضية بموضوع الجنة في الصلاة وفي حب الله وتعالوا لندخل جنة الدنيا جنة جديدة في الشهوات لا شك أننا نعيش في هذه الأيام في هذا الزمان في هذا العصر عصرا شهوانيا بحتا لا أدري لا أدري ما الذي دفع المدنية الحديثة إلى كل هذا الجهد والاهتمام والتركيز على أمر الشهوة شيء عجيب جدا أن كثفت المدنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة في إثارة شهوات الناس وفي تفريغ شهوات الناس إخوتي المسلم والمسلم وحده يتميز بذلك عن كل أحد غيره أن له آخرة أنه يعلم أن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف أن هذه الدنيا ليست كل شيء بل عمق الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان دائما يدخر شيئا لآخرته يؤجل شيئا لآخرته ينظر إلى آخرته مش لازم كل حاجة يطولها هنا وكل حاجة يعملها هنا هو بيتذكر دايما ان في الاخرة فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين هو دايما عامل حسابه ان الاكل اللي في الدنيا ده مش هي دي الحقيقة وانما اللي هو فيه هنا ده صورة ونموذج للي في الآخرة ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني لما تسمع إن الجنة فيها نخيل وفيها رمان وفيها ما تفكرش إنه زي الرمان بتاع الدنيا ولا النخيل بتاع الدنيا يكفيك أن تعلم أنه ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب مثل مثل ده مثال تخيل بقى أن أنت نخلة طالعة من الأرض مش حفش ذهب الذهب ده مزروع بينمو اوعى برضه تفكر انه زي ذهب الدنيا الاصفر الصفيح ده لا ده ذهب الجنة موضوع تاني برضو الشاهد اللي عايز اقف معاه في جنة الدنيا في هذه المجموعة من الحلقات في قضية الشهوات المسارة والمعلنة التبرج الشديد الشنيع بتاع النساء الفجور الزائد على الشاشات في اغاني سمجة ومظاهر مقززة مؤذية للعين وللقلب ومضيعة للدين شغف الناس بالنظر قاعد يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا. قاعد يتلفت اعلان وبقت خلاص المرأة رخيصة سلعة اعلان عن شوكولاتة ايه اللي دخل فيها نساء عاريات اعلان عن اشياء للاطفال مش متف... مش متذكر ايه لكن فعلا زول كده اعلان الجرنان الجرايد المجلات التلفزيون النت كله عري وفجور وبقى النهارده معاناة يشكو منها الشباب في قضية غض البصر احنا بنقول ان الانسان ممكن ما يعانيش من النقطة دي وانما يستطيع ان يغض بصره ببساطة ازاي تعرف لو لم يعاني في غض البصر لصارت القضية غض البصر نفسه جنة جنة سبحان الله العظيم يذكر عن بعض السلف أنه كان قد ابتلي بإطلاق البصر فقال اللهم إنك جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة اللهم فخذ بصري وفعلا عمي أخذ بصره سبحان الله العظيم ثم كان معه صاحب لا يلائمه وكان يجلس مرة في المسجد فغلبه الغائط ويبحث عن الغلام الذي يقوده فلم يجد فقال اللهم إنك كنت جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة فسألتك أن تأخذه فأخذته وأنا اليوم أخشى الفضيحة فاللهم رد علي بصري فرد الله عليه بصره وممكن واحد منكم دلوقتي يقول يا سلام يا عم الشيخ الامور بسيطة كده خد بصر ياخد بصر رد علي بصر يرد علي بصر اه امال احنا بندعي بقالنا 20 سنة ليه هو انت زيه رجل صادق لو صدقت لكان هذا امرك وكان هذا حالك مع الله سبحانه وتعالى فلذلك أيها الأخ الكريم أقول أن مشكلة غض البصر النهاردة لو أننا استطعنا فعلا أن نغض بصرنا بسماحة لكان الأمر جنة إطلاق البصر عذاب بلا شك قاعد يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي والآخر بيعيش في عذاب عذاب حقيقي عذاب فعلي يعني النهاردة لما تشوف الولد الاولاد اللي بيروحوا يشوف عروسة يتزوجها غالبا بيتعب ليه لانه بيدور على اللي شافهم في الصور بيدور على اللي شافهم على الشاشة الفشل اللي بيعاني منه كثير من الشباب لان حجم حجم الإثارة والمشكلة اللي على الشاشة ما يرضاش ما بيلاقيش اللي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جل قال جل جلاله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين الخبيث لا ترضيه الا خبيثة مثله الطيبة ما ترضيش ما تقدرش ما تعرفش والطيب ترضيه طيبة والطيبة يرضيها الطيب الطيبين للطيب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون البراءة الطهارة الرضا لذلك كن طيبا طاهرا ترضى وترضى وتعيش الطيبة بجميع معانيها وجميع مواقعها النهاردة عايزين ندخل جنة غض البصر اول فايدة من فوايد غض البصر عشان تغض بصرك تبطل تبص لدي وتبص لدي حتى في الجرنان لو لقيت صورة واحدة تغض عنها بصرك لان النظرة دي زنا زنا اه زنا حديث قال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر اذا بصيت لواحدة كتبت عليك زانيه فأول فايدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة أنا بقول إن خطورة التلفزيون اللي بيتفرج تكمن في أن يكره الإنسان معيشته لا يرضى لما تبقى انت سايب التلفزيون في البيت كده وانت في الشغل ومراتك قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على الاعلانات جه اعلان عن آه غرف نوم هي تبص للموبيليا وغرف النوم وتبص على اوضتها كده وتتحسر وبعدين جه اعلان عن السجاد وعروض السجاد والاعلانات بقى المبهرة وتبص على فرشتها وتتحسر وبعدين جه اعلان عربيات اه وجه اعلان عن فيلات مش عارف فين وجه اعلان عن وعن حسرة انت قاعد بتتفرج وشايف اللي بتقرا النشرة وشايف اللي بتغني وبتتنطط زي العفاريت وتبص على زوجتك وتتحسر وهي تبص على الرجالة وتتحسر هو ده غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكمان وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر وزي ما بقول دايما مش غض البصر بس عن النظر إلى المرأة المتبرجة لا ده غض البصر عموما لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا آفة النظر للمعروضات والتأمل والطلب إذا تعرضت بالتخليط فوقعت في الأذى فلا تضج من أليم الألم ما من نظرة إلا وللشيطان فيها نصيب أول فايدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة أصل اللي مش شايف غير مراته راضي بيها وبيحبها وشايف انها اجمل واحدة في الدنيا واطيب واحدة في الدنيا وهي الدنيا كلها بالنسبة له ما بيتحسرش على حاجة شايف ان شقته ديك اجمل شقة راضي راضي راضي باللي هو فيه وسعيد برزق ربنا ليه اتنين أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في الوجه والعين والجوارح يا جماعة طاعة ربنا عموما نور طاعة ربنا جل جلاله نور قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن للحسنة نورا في الوجه ونورا في القلب وأهم حاجة نور القلب دي القلب لما ينور ويمتلئ بالنور ويشع نور ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن من عقوبات الذنوب والمعاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي ظلمه يجدها العاصي في قلبه حقيقة ظلم حقيقية في قلبه ظلم حقيقي فعلا يلاقي جواه حاسس بظلمة حاسس بسواد جوه قلبه العاصي وده اللي بيشكي منه كتير وقت انا حاسس ان جوايا كآبة وده اللي بيخليه دايما خايف ما هو اللي جواه ضلمة الضلمة توجب الخوف والرعب والقلق ودايما تلاقيه مهزوز مرتاب دايما حاسس انه بيسمع حاجة انه بيشوف حاجة ده كله نتيجة الظلمة اللي في القلب الظلمة اللي في القلب دي جت منين من المعاصي والذنوب انور قلبي ازاي بالطاعات من ال... وهناك طاعات مخصوصة تنور القلب زي ايه زي التوبة او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس التوبة من ايضا الطاعات اللي اللي تنور القلب القرآن القرآن نور يملى القلب كل ما تحفظ في قلبك قرآن كل ما القلب يضيء وينور ويبقى مليان نور نور يشتد يشتد ويزيد ايضا من الطاعات اللي بتستجلب نور القلب غض البصر لان علمائنا بيقولوا ان في مسار حقيقي من العين للقلب في مسار حقيقي واقعي علمائنا يقولوا كده من العين للقلب مباشرة فلذلك الانسان كل ما اطلق بصره صور المرئيات دي بتتنقش جوه قلبه ويفضل انقش انقش لما القلب يزدحم فيظلم فاذا الانسان غض بصره وكان نظره فكرا يبص كده ويبقى نظره فكر بيفكر سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله لما يبقى نظره فكر القلب ينور يدخل النور للقلب غض البصر يورث القلب نورا وبعدين احنا قلنا ان الظلمة تورث الوحشة النور يورث الأنس لما يبقى القلب منور تلاقي الوجه منور تلاقي اللسان الكلام عليه نور تلاقي الأذن تلاقي السمع فيه نور تلاقي حياته فيها نور يبقى الفايدة الأولانية من غض البصر أنه يخلص القلب من ألم الحسرة ما بيتحسرش على حاجة يبقى راضي اتنين أنه يورث القلب نورا وإشراقا شفت الجنة بقى جنة جنة حقيقية جنة بجد انك انت لما ما تبصش للاعلان ده ولا تبص للصور اللي في الجرايد والمجلات دي ولا تبص في التلفزيون في صورة حرام لأي واحدة أيا كانت غض بصره قول لي طيب معلش بالراحة وقول لي بطريقة واقعية ازاي اغض بصري احنا بنقول الفوائد عشان نتفائد لغض البصر لكن ازاي ازاي بالانشغال يعني لو انا دلوقتي دايما في جيبي المصحف ده ودايما افتح ودايما اقرا فاذا كانت عيني مشغولة بالقراءة في المصحف عيني مشغولة بتلاوة القرآن يبقى انا عمري عيني ما تترفع وتنشغل بحاجة تانية كمان اذا كان نظري عبرا انا بنظر واعتبر شوف السما دي شوف السحاب ده شوف الزروع دي شوف الاخضر وشوف الاحمر شوف اللي اذا كان النظر بيعتبر في اعتبار للنظر فالانسان ساعتها هيبص على حاجة وحشة بالعكس هذا النظر بتذكر جليل نعم الله عز وجل يدفع الى النور ثلاثة أن غض البصر يورث الفراسة الفراسة آه، مش عايز اقول الذكاء الفطنة لا ده انا عايز اقول النور لما يبقى القلب منور فيشوف صح اسمع حديث سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء يبقى القلب وتعرض عليه الفتن فلو القلب شرب المعصية شرب الفتنة تنكت فيه نكتة, نكتة سوداء لو القلب أنكر المعصية رفضها طردها تنكت فيه نكتة بيضة نكتة بيضة حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض الشاهد هنا من الحديث كلمة ايه قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قلب أعمى من العقوبات ولازم نأكد المعلومة دي مهم جدا ان احنا نأكدها ان كل ذنب له عقوبة وكل انسان بيعصي ربنا لازم هيعاقب في الدنيا قبل الاخرة انت مفكر ان انت بصيت لواحدة عدت خلاص لا ده انت لازم هتعاقب على البصة دي انت فاكر انك كذبت كذبة ونسيتها الموضوع انت لازم هتعاقب على الكذبة دي انت فاكر انك سرقت فلوس وخلصتها خلاص الموضوع انتهى هتعاقب والعقوبة في الدنيا قبل الاخرة الدليل من القرآن قال ربنا جل جلاله من يعمل سوءا يجز به وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يبقى كل البلاء اللي بينزل عليك عقوبات عقوبات ربنا بيعاقبك بذنوبك عقوبات في الدنيا قبل الآخرة العقوبات ممكن تنزل على الجسد زي ما قلنا أمراض وبلايا على الفلوس على الأولاد على أملاك على على وقد تنزل على القلوب وهو أخطرها فقد تكون العقوبة تمس بصيرة القلب فيبقى قلبه أعمى مش شايف ما يعرفش يميز بين الحق والباطل بين الصح والغلط دايما تلاقيه بيختار غلط لما يخير بين حاجتين يختار غلط يختار اللي يضره عشان كده كانت من علامات حب الله للعبد ان يبقى موفق المسألة دي على فكرة محتاجة زيادة تفصيل في اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته